الليلة وفات وطلع له نهار والحق اهو بان والظلم نهار الليلة اهو فات وطلع له نهار والحق اهو بان والظلم نهار
زعلي ولادك زرعت خير في حياتك عملوا بجهادك ينفعهم بعد مماتك زعلي ولادك زرعت خير في حياتك عملك بجهادك ينفعهم بعد مماتك زي اللي حصل لي اتنين شطار زي اللي حصل لي اتنين شطار حسان وبكور حسان وبكور ولاد العطار امشي عدل تنعدل امشي عدل تنعدل والدنيا تحلالك وكل عقدة بإذن الله تحلالك واللقمة بعد العرق والجهد تحلالك امشي عدل تنعدل والدنيا تحلالك وكل عقدة بإذن الله تحلالك اللقمة بعد العرق والجهد تحلالك بعيني شفت العجب واللي كتب بيميل والنفس من نار ومن طاوع هواه بيميل واللي يشيل حمل غير حمله في يوم بيميل ولا حد مبسوط على الدنيا وشاف راحة إن كان معاه مال تلاقي صحته راحة الدنيا يا عم يوم جاية ويوم راحة وعادة أهل الفصاحة بختهم بيميل أصل الحكاية لراجل صنعته عطار من نجع حمد وداير في البلاد عطار بالحلم مشهور ولسانه ماهوش عطار وله زباين كتير في الريف وبنان امين ومحبوب وزيه في الرجال نادر غني ومبسوط وماله للكرم نادر طول عمره تاجر واسمه صالح العطار كان له في اسيوط صديق مخلص قوي وياه الشيخ عبد الكريم حفظ الوداد وياه وبالصداقة معامله والشرف وياه أخلص لصالح بطول العمر في صداقته وبرضه صالح يشاوره كتير لصداقته بينه وبينه حساب معروف لصداقته ومن أمانته شايل ألفين جنيه وياه حنسيب عبد الكريم لظروفه عايشة معاه ونعود لصالح مع زوجته اللي عايشة معاه كانت موافقاه في حياته وعايشة معاه الاسم فضة كريمة الأصل ونقية وجمالها أبدا ملوش مثال ونقية بنت الأكابر ما مسها عيب ونقية تشبه حرية من الجنة وعايشة معاه صالح وفضة في أحسن عيش ونصيبهم وعندهم من الخلف اتنين ونصيبهم بدور وحسان صغار السن ونصيبهم بدور حداها تمن سنوات تتعلم وحسان صغار عنها بسنتين يتعلم هيشوفوا اهوال والايام بتعلم يا سلام وسلم على المكتوب ونصيبهم صالح تعب يوم زاد بيه المرض مسكين جري على الاطباء ولا نلش الغرض مسكين ما لقاش دواء يصح ام عقله شرد مسكين راحت المالية وهو نايم عليل بعدين تايه ثوابه ومش قادر يشيل بعدين كل اللي حيلته خلاص يعني انتهى بعدين ورقد له سنتين ملازم فرشته مسكين زعق من الوجد ايه الرأي يا فضة مرضي ملهش طبيب يداويه يا فضة الحيلة قلت وصندوق الأمل فضة وصاحبي عبد الكريم دلوقتي فين قلقاه ما تمش القول واشتد المرض قال اه ومراته بتقول نصيبي من زمان قلقاه عوضي على الله وخلاص الاجل فضى خلص كلامه معاها والاجل يوليه في سكرة الموت وتايه في الوجود يوليه فرغ الاجل مات شرب كاس الممات يوليه بدور بتبكي كتير على ابوها وتلالي وحسن دموعه عوم على الخدين وتلالي قالت لهم امهم الصبر وتلالي يتيم الاهالي اله العالمين يوليه من بعد مدة وهي في الهم بتقاس علشان رباية ولادها كتير بتقاسي وجدت بيت الأهل يا ولداه بتقاسي هتروح بقى فين وتشكي لمين علتها فضلت تداري جروح في القلب علتها وبعدت الغربة حتى القرب عيلتها قلت حيلتها ومع الأيام بتقاسي فضلت تعالج ظروف الوقت وعيالها لغاية ما باعت حاجات البيت لغاية ما باعت حاجات البيت وعيالها ده كله يحصل ولا فيش ناس وعيالها لما خلت يدها ولا عاد شيء فاضل الحيلة قلت خلاص لكن الجمال فاضل قعدت تفكر في شيء يصلح لها فاضل عايزة لها راجل يراعي البيت وعيالها لجل القضا والقدر اتهيأت اسباب وجرها رشوان خطبها والظروف اسباب وكتب كتابه عليها والنصيب اسباب وفض وفقك لحكم الوقت ونصيبها وكان عشمها تعيش في امان ونصيبها ولا تعلم ان الزمن غدار ونصيبها حكم عليها نصيبها وكل شيء اسباب قعدت سنة فيها انا وياه وتغير تقلع وتلبس نظيف اشكال وتغير وهي عايزة تكسب رضاه لا يميل ويتغير رجع لعب في المعيشة والكلام هو كان خد مزاجه وخلاص حبل الوداد هواه القلب لما بيقسى بيكره اللي هواه والطبع اصبح ماهوش هواه واتغير يخش من الباب بدون اسباب يضربها غير الشتيمه وغير الشخط يضربها وهي ساكتة وخايفة الجار يضربها وبرضه كانت تطوعه لو أمر ونهى ولا حد جه يمها من أهلها ونهى بهدلها رشوان مفيش عنده إيمان ونهى حتى بظهور بنتها يمسكها يضربها حسان محتار يعمل ايه مش عارف من العذاب اللي شافه تاه مش عارف خرج من الدار وهو في نار مش عارف وساب بلدهم في جنح الليل يا عذابه ماشي لوحده ويقاسي الويل يا عذابه وقف في موقف ما بين طريقين يا عذابه تايه ثوابه يروح على فين مش عارف قبله جماعة من التجار خاف منهم بصوا لحالته ساعتها العقل تاه منهم قالوا الولد ده غريب له أهل تاه منهم لما لغوه بالكلام قام رد ولغاهم وقال لهم على السبب والاصل ولغاهم رقوا لحاله وعرفوا القصه ولغاهم خدوه معاهم وعند السيوط تهمنهم مش الغريب في البلد يسأل وأهلك مين ساعتين تلاتة تعب واللي يريحه مين خبط على باب قاموا ردوا وقالوا مين ردت عليه ست صاحبة مقبرة وجهاد كانت أصيلة وأهلها طيبين وجهاد قالت له يا ابني ايه سبب البكا وجهاد انت من انهي بلاد قولي واهلك مين ام قال يا ستي انا اللي الوقت لواني معرفش اهلي ومالي البخت لواني في الدنيا تايه واكل العيش لواني أم قال يا ستي أنا اللي الوقت لواني معرفش أهلي وميلي البخت لواني في الدنيا تايه وأكل العيش لوعني سبب بكايا وصب الدمع على حالي الناس جفوني ولا سألوش على حالي مروءة لله ما تسألنيش على حالي تعب الليالي وجوز الأم لوعني نبهت لجوزها بفرحة قلبي ويساعدك قالت له الولد ده باين له غريب ويساعدك بوجوده يمكن يتم الحظ ويساعدك انت اللي كرمت الغريب يمكن يتم خيرك كفاية وجايلك من هنا وهناك خد الولد ده ربايته تنفعك وهناك اهو يبقى وياك في الدكان ويساعدك حنسيب حسان حدا التاجر وعاش غالي كان برضه تاجر عطارة له شرف غالي وامه تبكي عليه اصل الضنا غالي وتقول انا اللي الزمان والوقت غلبني ورشوان قاسى عليا كتير غلبني ابكي يا عيني على اللي راح غالي ابني حسان يا ابني انت فين يا ولدي يا غالي وبتقوم تبكي تقول كسر الزمان خاطري من بعد ابويا ما فيش واحد جبر خاطري وبعد اخويا عليا غصب عن خاطري يجازيك يا رشوان يا سبب الذل والحيرة سمعها رشوان غضب وزاد من الحيرة فضة قالت له وهي في بؤس وفي حيرة ده بدور صغيرة تسامحها عشان خاطري فضلت تناديه ومش عايز يقول طيب بقلب جاحد ولا كانش الضمير طيب الظهر سعد الخسيس قام بهدل الطيب كان له ضمير سوء وطول عمره راضي وملام ولسانه دايما يبعطر في الكلام وملام وقلب بدور كلامها فيه أسى وملام حوريها أيام ومني لم تشوف طيب عيشها في الذل يا خسارة ما تتعشاش وراها أيام كيف سبغة ما تتعشاش أو طيرة من غير وليف تايهة ما تتعشاش وتقول مكتوب أشوف زمن الأسى ويطل عمالة تبكي وتشكي لأمها ويطل ولا حد جه يمها من أهلها ويطل من كثرة الذل لو فطرت ما تتعشاش قعدت تنوح وسوء الحظ وداه لا اخ بيودها ولا اخت وداها خرجت من الدار وهي في نار وداها على البحر راحت بتملى والقضا زفها عالشط وقفت تفكر والقدر زفها حدفت أوام نفسها من غلبها زفها والموج حدفها في وسط البحر وداها فايت مرج بيه مساعده الريح على ايده شاف البنية وهو من البعد على ايده بتغطس وبتقب قلب غريق على ايده فرد القلوع وقتها راح عندها غاتها المولى سعد وساعدها بالعجل غتها لما وصل عندها خد يدها غتها كانت حياتها ونجاة البنت على ايده الجو كان برد ولع نار فوقها نشف هدومها وحط غطاه فوقها وطمنها بكلامه من الاوهام فوقها وقال يا بنت ايه دورك وانت منين احكي لي ايه قصتك قولي وانت منين في البحر ماشي حدتها وانت منين وبعد ساعتين يا مستمعين فوقها قالت له يا عم ده المكتوب اسمتنا قالت له يا عم ده المكتوب اسمتنا جاتنا ليالي الجفا والهجر اسمتنا وكنا عزوة وجات الايام قسمتنا انا وحسان اخويا في ذل واسانا من بعد ابونا بقينا في هم واسانا ومن جوز الام دقنا المر واسانا واللي رمانا مع البطال اسمتنا رد المراكبي وقال لي بدور يا بنتي ما تزعليش ده القدر مكتوب يا بنتي انا ما عنديش خلف صبيان ولا بنتي اتبشري بالخير حتني في خدمتي الجندي انا مراكبي واسمي احمد الجندي وعندي عمال كتير والخدمتي جندي وهتبقي عندي فنن العين يا بنتي وخدها على سيوت وكان بره البلد بيته وهو فرحان بها وأكنها بنته وكان قدومها سعادة وخير على بيته حقق أملها المراكب في كل شيء وغرب رجع غدرها الزمان ده ملوش أمان وغرب لعب القدر دور وخيف قصدها وغرب جه للمراكب مرض خلاه لزن بيته مات المراكبي خلاص والروح سلمها بكيت بدور على الفراق والدمع سلمها اللي اتبنت هد ولا طلعتش سلمها وبعد منه ما عاد لها حد وحبايب ولا كانش شيء سهل بعد الاهل وحبايب زمان خوان ملوش خلان وحبايب من المصايب يا رب العرش سلمها بعد المراكبي ما مات الهم قابلها خرجت من الدار والمكتوب قابلها أم شافها واحد من الأجرام قابلها لابس ملابس نظيفة والهدوم بتغر أتاريه بطال ولكن منظره بيغر بكلام معسول خدعها والكلام بيغر أتاريه على الغدر ناوي لما قابلها خدها على الدار ومشي قدام سابقها وفتح لها الباب الكذاب سابقها ودمع عينها على الخدين سابقها اول ما خشت شافت منظر غريب وعجب وضعت ما فيها قياس دايب وشكله عجب استسلمت للظروف السيئة وعجب ولا تعلم اللي انكتب في الغيب سابقها هجم عليها قليل الاصل والعرضي عايز ينول الغرض بالطول والعرضي وبدور شريفة ولا ترضاش بالعرض هددها بسلاح وكان حاضر شيطان وياه وقصده كان غير شريف ومفيش ضمير وياه بجراءة قالت وهي لوحدها وياه الموت أرضاه ولا فرطش في العرض قالت الموت أرضاه ولا فرطش في العرض وقالت له مروقتك لوجه الله تحميني عشان هجايتني في جورة نار تحميني ولا انت قصدك بدم العار تحميني قالت مروقتك لوجه الله تحميني عشان إيه جايبني في جورة نار تحميني ولا انت قصدك بدم العار تحميني فضلت تنوح وهي تقول يا قادر استر عليا ما تفضحنيش يا قادر رفعت وجهي اليك وناديت يا قادر انت اللي قادر من البطال تحميني عليم بالحال ومراقب قادر تجرني من البطال ومراقب امرار بغطس في بحر الهم ومر اب الواد كان اسمه سطوحي شهرته همام وكان قليل التنا دايما مكان همام كان له سوابق كتيرة وعلى الفساد همام وعليه احكام بقاله زمان ومراقب فضلت تعاتر ومش قادرة البنية عليه إلا ودورية جيال تمر عليه علشان يشوفوا دفتره حالا ويمضوا عليه صوت البنية من الداخل أوام سمعوه همام هاجم عليها المفتري سمعوه قالوا له يا همام افتح لمرضي سمعوه الباب كسروه بالعافية وخشوا عليه جه يجري منهم واحد قال له تروح على فين وكم عيار في الهوا ضربوا تروح على فين مسكوه في الحال قالوا تهرب تروح على فين ده انت مراقب ولك كام حادثه وقضيه ولسه تابع طريق الهلس وقضيه صحيح لانك راضي وخسيس وقضيه تفضح صبيه ومن المولى تروح على فين لك ساعة يا مفتري تلقى المصير فيها يا ظالم الناس الظلمة تعيش فيها يا مولع النار بإيدك تنحرق فيها لك ساعة يا مفتري تلقى المصير فيها يا ظالم الناس الظلمة تعيش فيها يا مولع النار بإيدك تنحرق فيها يا مناس غيرك على العرض النظيف سبوه رجعوا بإيدهم ملوكاس العذاب صبوه واللي افترى خاب واصحابه فاتوه وسابوه واللي بيفحت لاخوه نقرة يقع فيها لما سألها الشاويش ردت عليه أقوال قالت أنا بدور لكن ياما أسيت لهوال عدمت أخويا وأبويا صدق الأقوال ساعتين ثلاثة أربعة تحقيق شافوها كان النهار لاح وشمس الصبح شافوها لما دير الجار وجار الجار وشافوها وبعد ما استجوبوها أيدوا الأقوال شاع الخبر في البلد حضروا جميع الناس حكت بدور الحكاية وعرفوا كل الناس أتاري حسان كان واقف في وسط الناس ساعة ما شافها قالوا اختي بدور يا عينيا رجع جمعنا الزمان مع بعض يا عينيا خلاص ما تبكيش كفاية دموع يا عينيا فرحنا بعد الأسية اشهدوا يا ناس الشيخ عبد الكريم سمع الكلام منه استغرب الدور واستعجب قوي مني ضموا في حضنه ساعتها وقربوا منه وقال يا حسان لك مدة زمان عندي ايام طويله وانت بتشتغل عندي كان ابوك صالح حبيبي وله مقام عندي ولا شفت مره يا ولدي عيب جرى مني ولك يا حسان امانه عندي شايلها في الحفظ والصون بقالها زمان شايلها من يوم ما مات ابوك لحد الان شايلها الفين جنيه معدودين بالقرش حاسبها ولا حد يعلم ما بينا ايه حاسبها لكن الامانه واجب تنصان حاسبها عامل حسابها فين ان العين شايلها وقال له يا حسان شوف الظالم جراله ايه واللي زرع شوك غير شره بيحصد ايه لكن شوف الخير مع اهله بيعمل ايه ده انتم ولاد الاصول وابوكوا كان معروف وكان بيحسن كتير وبيعمل المعروف علي واجب ولازم ارد لك معروف لازم نسافر نشوف امك جرالها ايه على نجع حماد سافروا اوام وراحوا لها لقوها في حال من الاهوال وراحوا لها بعد الضنا هد منها العزم وراحوا لها حسان وبدور ضحك الحظ وياهم والحاج عبد الكريم فرحان وياهم هم الثلاثة وكان الله وياهم خدوا معاهم هدايا كتير وراحوا لها عرفوا ان رشوان مات مقتول من فعله وكان عليه طار قديم وهو غار من فعله وارتاحت الناس من غدره ومن فعله من كتر جهله وظلم نفسه وظلم الغير ما تركش حسنة وراه يفتكروا بيها الغير ما هو فاعل الشر طول عمره بيأذي الغير وفاعل الخير يشوف الخير من فعله فضة شافت بنتها مع ابنها فرحان ارتاح ضميرها وهو صبح الفرح فرحان والشيخ عبد الكريم من دهشته فرحان وبدور تنادي على حسان وتجمع شمل الهنا تلمع الأحباب وتجمع ويفض آلة صفال الوقت وتجمع من الفرحة عينها تدمع والفؤاد فرحان الشيخ عبد الكريم بيقول راح نسبه خلاص يا فضة افرح الحسان راح اناسبه وبدور ياخدها ابن اخويا فتوح واناسبه وناولها الفين جنيه في الحال بشطارة وقال لها جهزي للفرح بشطارة حسان ده ابني انا مربيه بشطارة وفي التجارة هيبقى شريك وأناسبه وعملوا يوم للفرح كان يوم ما فيه ازاي حسان خد بنتي وجمالها ما فيه زيه وبدور في سرور وعرسها ما فيه زيه ونهار فرحهم نهار كله سرور ونعيم جمع الحبايب سوا عاشوا في هنا ونعيم بدور وحسان وفضة أمهم في نعيم والشيخ عبد الكريم راجل ما فيش زيه ياللي انت سامع معاني الفن تحلالك مرارة الوقت بعد الصبر تحلالك والدنيا في طاعة الرحمن تحلالك بفعلك الخير قلبك دائما ينصر اللي صبر نال ومن بعد العسير ينصر طول ما انت ماشي مستقيم قلبك سليم تنصر النشفة تخضر والايام تحلال